يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين أما بعد أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية حلقة اليوم بعنوان عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها أتصور أنه من المشكلات الشائعة عند الأطفال من أكثر المشكلات آه، في الاستشارات النفسية اللي بتجيني عن عصبية الأطفال إيه أسبابها؟ ليها أسباب عضوية ليها أسباب تربوية ليها أسباب أسرية ليها أسباب نفسية طب أعراضها إيه يا دكتور علشان نعرف نفرق بينها وبين الحاجات التانية طب ممكن نعالجها إزاي طب إحنا لينا دور كآباء في عصبية ال- الأبناء موضوع في غاية الأهمية أرجو أن حضراتكم تركزوا معايا للنهاية في الموضوع يعني المشكلات النفسية للأطفال والمشكلات السلوكية للأطفال بشكل عام زي ما اتفقنا قبل كده مشكلات أغلبها مكتسبة مكتسبة من البيئة من الواقع الخارجي وليست فطرية وليست موروثة ربما في بعض المشكلات جانب بسيط وراثي لكن أغلب المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال مشكلات مكتسبة وهنا بشرى لكل أب ولكل أم طالما أن السلوك مكتسب إذن يمكن أن يعدل ويعالج دي بشرى جميلة طالما أن السلوك مكتسب فهو من الخارج فهو جه من البيئة كنا بنتعامل بطريقة معينة أكسبنا, أبن... أكسبنا ابننا سلوك معين لما نغير طريقتنا يتغير السلوك مباشرة وده شيء طبعا طيب وجميل يعني العصبية من ضمن المشكلات النفسية والسلوكية للأطفال وهي مكتسبة وليست فطرية وليست موروثة إذن يمكن التخلص منها تماما يعني العصبية والعنف والعناد وما شابه رسائل بيرسلها الط- الطفل للأب وللأم للمحيطين انتبهوا خدوا بالكم في حاجة جوايا أنا مش قادر أوصلها بالكلام ربما اللغة لا تسعفني الآن علشان أعبر ليكم عن اللي جوايا لكن أنا بعبر بحركات تانية المفترض حضراتكم تاخدوا بالكم منها فالطفل بيبعت رسالة لكل أب وأم من خلال عصبيته بيعبر فيها عن مشاعره عن أفكاره عن وجداناته عن آلامه عن آماله عن احتياجاته عن اعتراضه بيسجل اعتراضه بسلوك معين علينا كآباء وأمهات إن إحنا نقرأ الرسالة اللي جاية لنا نفتحها نقراها نفهمها نشعر بيها نستعد للرد عليها ونتفهمها قبل الرد وبعدين نشوف هنعمل ايه مع رسالة الطفل ايا كانت عصبية او عناد او كذب او سرقة او ما شابه المطمئن في الموضوع زي ما بقول لحضراتكم ان دي سلوكيات مكتسبة والطفل اذا يمكن ان احنا نلغيها والطفل عنده قابلية للتعديل والتغيير وده شيء مطمئن ودي بشرة ان الطفل عنده قابلية للتعديل والتغيير انه مفيش حاجة ممكن تثبت الا اذا ما اخدناش بالنا وما كناش واعيين بيها تماما يعني البشرة التانية والمطمئن ان كل طفل جواه طفل جميل جواه طفل مبدع بس انا محتاج حضرتك تقلع النضارة م- مش عايز اقول السودة وتلبس نضارة واقعية ومش هقول لك وردي كمان نظارة واقعية تشوف ابنك على حقيقته كل طفل جواه طفل جميل وطفل مبدع كل طفل يتمنى أن ينجح يتمنى أن يكون سعيد يتمنى أن يكون متقبل يتمنى أن يكون محبوب ولكن يفتقد للمهارات اللي من خلالها يكون كده ويفتقد لحد يساعده على كده وأحيانا حد يساعده على العكس كده علشان كده محتاج حضراتكم نحاول بقدر المستطاع نكون احنا اللي هيساعد طفلنا على ان هو يتطور يتغير يتعدل سلوكه ينجح يكون سعيد يكون متقبل يكون محبوب لان دي رغبة جواه محتاج بس حد يساعده عليها علشان يوصل لها يعني طبعا بقول لحضراتكم دايما انه نحن من نصنع سلوكيات ابنائنا نحن من نصنع العصبية لدى ابنائنا يعني انت تصنع الطفل العصبي هو صناعتك هي بضاعتك ردت اليك تصنعه بشخصيتك تصنعه بطباعك تصنعه باسلوب تربيتك ودايما اقول لحضراتكم ارني طفلك اقل لك من أنت وبعدين أقول لك قل لي ما هو أسلوبك في التربية أتوقع من سيكون ابنك فالأطفال مرآة المجتمع ولذلك لابد أن إحنا إن شاء الله النهاردة هساعد حضراتكم إن إحنا نتخلص من العصبية عند الأولاد والعصبية عند نفسنا إحنا الأول كآباء وأمهات المفترض نتخلص الأول زي ما بقول لحضراتكم دايما الأصل قبل الصورة دايما الشيء قبل الظل بتاع الشيء لأن الظل بيتحرك مع الأصل فالمفترض ان انا اغير الاصل ما اغيرش الظل فاحنا الاصل احيانا في الموضوع يعني ليه بقى لانه ليه بقول لحضراتكم عايزين بكل ما اوتينا من قوه ان شاء الله نغير ونعدل عصبيه الاولاد علشان ما تصبحش سمه ذات دوام نسبي عنده علشان ما تبقاش موجوده معاه على طول اصل هو النهارده طفل عصبي بكره هيبقى مراهق عصبي بعديه هيبقى شاب عصبي بعديه هيبقى رجل عصبي وزوج عصبي وبالتالي هتستمر العصبية في أولاده وبعدين في أحفاده وهلم جرة وهتستمر سلسلة العصبية متعاقبة في الأجيال بشكل يعني آه، متوارث واحتمال يسموها عيلة العصبيين كمان ويقول لك دي عيلة عيلة سخنة يقول لك دي عيلة مش طايقة نفسها أتصور أنه تقريبا واحد من العيلة دي مرة اشترى قطعة قماش وبراح بيها لترزي بيقول له أنا عايزك تفصل لي دي جلابية وبيتكلم معاه بعصبيه وبتوتر ويقول له انا عايزك تفصل لي دي جلابيه بس اهم حاجه انك انت ما تعملهاش طويله علشان ما تكعبلنيش و- ولا تعملها الكمام يعني آه، طويله علشان ما تخنقنيش وما تضايقنيش وما تعمليش الرقبه ضيقه علشان ما تخنق واقول لك هات مش مفصلها ده العصبي ده العصبي ليه بيبقى متردد مش قادر ياخد قرار بيخطأ كتير بتضيع عليه فرص كتير جدا جدا واعتقد ان هو نفس الشخص العصبي اللي لما يعني واي عصبي احيانا يعني لما يبقى ماشي ويتخبط يقول احسن لنفسه احسن هو عصبي حتى على نفسه وما بالك على اللي الاخرين وطبعا العصبيه يا اخوانا عند الكبار عند الاب وعند الام عند اي حد كبير مش دلاله قوه اطلاقا دي دلاله ضعف دي دلاله في مشكله ما نفسيه موجوده بشكل او باخر في دلاله ضعف ثقه بالنفس موجوده عنده زي ما بقول لحضراتكم مش دلاله آه، قوه دي دلاله ضعف وفي الحديث ليس القوي بالسرعه ولكن القوي من ملك نفسه وقت الغضب القوي هو اللي بيتحكم في نفسه لكن الضعيف اسهل شيء ان احنا نتعصب اسهل شيء ان احنا ما نتحكمش في نفسنا ولذلك بقول لحضرتك لما تكون حضرتك داخل في طريق وفي عربيه مسرعه تقدر تقف ولا تمشي قدام العربيه لا يا دكتور هودي نفسي في لا لازم اقف الله اشمعنى قدرت تتحكم هنا اشمعنى قدرت تقف هنا وما قدرتش تقف في العصبيه اصل يا دكتور دي مساله حياه وموت طب ما مساله برضو عصبيتك على ابنك وعصبيتك على زوجتك دي مسألة برضو حياة أو موت على المستوى النفسي ولا هم مش غاليين عندك زي حياتك يعني فخد بالك تماما انك انت تقدر تتحكم لان اي حد يقدر يقول لنفسه انا اقدر اتحكم في عصبيتي اقدر اتحكم لكن ما اقدرش اتحكم يا دكتور اصلا انا اتولدت كده واصلا انا هستمر كده خلاص يبقى ما هيأش نفسه يبقى ما استعدش يبقى مش عايز يبذل اي جهد انه يتخلص من عصبيته وبالتالي هتنعكس عصبيته دي على زوجته وعلى اولاده يعني طيب يا دكتور انا ابني بيعمل مشكلات بس هل هو فعلا آه، عصبي ولا مش عصبي هل العصبيه دي ليها سمات اقدر اتعرف آه، من خلالها على الطفل العصبي اه في اعراض للعصبيه في اعراض جسميه بتشوفها على مستوى جسمه يعني وفي اعراض نفسيه هتشوف هو بيعمل وفي اعراض احيانا عقليه كده من الاعراض الجسميه للطفل العصبي مش هتطلع بس في نرفزه وعصبيه واستثار لا لا لا لا هتطلع كمان في لزمات عصبيه احيانا وهتطلع في حركات بالجسد زي ما بقول لحضرتك لان المشكله فاقت الطفل وما عندوش قدره لغويه على التعبير وبالتالي الجسم قال للنفس والعقل انا هشيل معاك الشيله اذا ما كنتش عارف تعبر ومحدش هيفهمك انا هعبر بجسمي انا هخفف التوتر عندي ده عرض من ضمن اعراض العصبيه وفي نفس الوقت احتمال توصل للاخر رساله ان انا متضايق ان انا يعني آه، بعترض على بعض آه، السلوكيات يعني من الاعراض الجسميه في الطفل العصبي رمش العين بتلاقي فيه حركات برمش العين آه، مستمره يعني واحيانا هز الكتف اليمين بصفه خاصه يمكن اكتر يعني خلاص برضو بتبقى لازمه عصبيه وتلاقي في مص الاصابع اللي حضراتكم بتسالوا عنه كتير دي لازمه او عرض من ضمن اعراض العصبيه عايزين نشوف ايه اسبابه وعايزين نشوف ايه علاج كل الظواهر دي العصبيه يعني مشكلة نفسية سلوكية للطفل كبيرة لكن جواها أعراض كتيرة جدا ممكن تقول أنا ابني مش عصبي يا دكتور بس بيعمل العرض ده فهو جزء من كل يبقى إذن جزء عنده جزء من العصبية أحيانا آه، يعني الطفل عصبي برضه بتلاقيه بيحرك دماغه بشكل معين في لازمة معينة في آه، راسه يعني وأحيانا آه، يعني بيعمل حك فروة ال- الراس كده يعني ليه لازمة معينة وليه حركة معينة يكررها بشكل مستمر لما بيتعصب وارتبط شرطيا توتره بالفعل ده والسلوك ده فارتبط شرطيا فبقى كل ما يتوتر يزيد ال- الفعل ده وأحيانا يلعب آه، في شعره الولد أو ال- البنت طبعا عشان تبقى تلاقي واحد قاعد عمال يهز برجله على طول يوترك اسكت هو من جواه عصبي ومع ذلك الجسم بيعبر عن حالة العصبية والتوتر اللي هو فيها تلاقي في حد برضه يحرك الأنف كثيرا يعني ده برضه من ضمن أعراض العصبية و آه، أرادة الضوافر تلاقي في حد طالما هو قاعد طفل وأحيانا كبير قاعد حاطط صباعه في بقه وعمال يقرقط ضوافره دي برضه عرض من ضمن اعراض العصبيه وعرض من ضمن اعراض الايه القلق بشكل عام تلاقي واحد عنده العض يعض اخواته يعض والدته يعض كل اللي حواليه ده طفل عصبي برضه وتلاقي عض ال- الاقلام وما يسيبش استيكه في قلم وفي نفس الوقت كل الحاجات البلاستيك والكلام ده كله برضه من ضمن اعراض ال- العصبيه تلاقي برضه من ضمن اعراض العصبيه في اعراض نفسيه بنسميها اعراض نفسيه او انفعاليه بتعبر هنا بقى عن الانفعال بشكل نفسي بتاخد الشكل النفسي مش الشكل ال- الجسمي يعني تلاقيه مش مستقر مش قاعد على بعضه تلاقيه سهل الاستثاره اي حد يستثيره اي حد اي شيء اي فعل ويقول لك الولد مش طايق نفسه ما اعرفش بيخانق دبان وشه والولد ما اعرفش يعني برضه ده عرض من ضمن اعراض العصبيه تلاقيه بكاء طفل بكاء عنده كثره بكاء بيبكي كتير دايما على كل حاجه بيبكي اذا هو برضه متوتر داخليا وفي حاله من حالات العصبيه عنده يعني تلاقيه يثور ويغضب لاتفه الاسباب لاي سبب من ال- الاسباب وبعدين الحركات الهستيريه المعروفه بالنسبه للاولاد العصبيين يفضل يخبط على الارض ويخبط دماغه في الحيط ويفضل يدب علشان ننتبه ليه وتلاقيه كثير الشجار مع اخواته جوه البيت ومع زمايله في المدرسه وتلاقيه دايما السمت اللي عنده احيانا يقول طلباته بصوت عالي وتلاقيه دايما آه، يصرخ على طول في كل آه، طلباته يعني واحيانا يضرب آه، عن ال- آه، الطعام برضو كاحد اعراض العصبيه اللي بيضغط علينا آه، بيها يعني وتلاقيه عقله احيانا في شرود للذهن وتلاقي فيه سرحان وتلاقي فيه نقص في الانتباه كل دي من اعراض ال- العصبيه طيب ليه يا دكتور الولد ممكن يوصل لحاله زي ده طفل يا دكتور جاب كل ده منين ده سنتين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره كل الكلام ده لحق يجيبه منين آه، مننا من بره من جوه منين تعال نتعرف مع بعض على اسباب العصبيه عند ال- الاطفال اسباب العصبيه العصبيه هقسمها لحضرتك لاسباب عضويه خاصه بجسمه واسباب اسريه خاصه بحضراتكم كاب وام وبيئه اسريه وجد وجده الاسره اللي هو عايش فيها تمام واسباب تربويه خاصه بطريقه تربيتنا واسباب نفسيه خاصه بحاجه جواه هو عايز يوصلها لنا رساله عايز يوصلها لنا علينا ان احنا نقراها كويس نفتحها نقراها نفهمها نرد عليها نحس بيها نتعايش مع الطفل يعني من ضمن الاسباب العضويه اللي ممكن تخلي في طفل يعني آه، عصبي آه، زادت افراز آه، الغده الدرقيه زادت نشاط الغده الدرقيه برضو احيانا يبقى في مشكله عنده في نقص الحديد او فقر دم دي برضو من ضمن ال- الاسباب ال- العضويه تلاقي الطفل اساسا بينام آه، متاخر ودي مشكله المشاكل يقول لك يا دكتور اصله يعني ندخله ساعه واحده مش عايز ينام اتنين مش عايز ينام ثلاثه مش عايز ينام طب وحضراتكم لا يعني هو الاب لسه راجع من الشغل فاتح التلفزيون وبعدين الام لسه في المطبخ والشقه كلها منوره والطفل عايز ينام وقوم علشان عندك مدرسه الساعه 6 الصبح طب هو لا يعرف الساعه واحدة ولا اتنين ولا ستة ولا عنده ادراك للزمن دلوقتي هو عايز كل الش- نور الشقه ي- خلاص مطفيه وفي نفس الوقت التلفزيون والمطبخ وكل حاجه نشطب وبعدين ناخد مراسم للنوم وفي استعداد وفي قصه وفي فرش معين كل ده استعداد للنوم ينام لو عشرة هينام ومش هيقول لك الوقت متاخر او مش هيهرب منك من النوم لما يبقى في اضطراب عند الولد في النوم واحنا اللي بنجيبه احيانا ده يؤثر على الجهاز العصبي للطفل ويخليه برضه طفل عصبي يعني احيانا بيبقى فيه آه، ممكن كمان برسم المخ يبان لنا آه، نشاط كهربائي زايد في المخ واحيانا يبقى في حاله من نوبات الصرع الصغرى او حالات ال- الصرع يعني الامساك المزمن برضه يعمل عصبيا عايز الامهات بس يقروا اولادهم ويذاكروهم وياخدوا بالهم- بالهم منهم كويس قوي خاصه في حاله العصبيه ويحاولوا يفكروا ويبحثوا عن الاسباب العضويه وهنتكلم برضو عن باقي الاسباب يبقى في مشكله في ال- الهضم عند ال- الولد سوء هضم احيانا يبقى فيها مشكلات في النطق والكلام خاصه لو واحد سخر منه او واحد اتريق عليه او ما شابه ي- الولد في الحاله دي يتعصب جدا لان هو عنده مشكله وعاجز ان هو آه، يحلها غصب عنه يعني احيانا يبقى في آه، ديدان مثلا واحيانا يبقى الطفل اللي عنده تبول لا ارادي متزامن مع التبول لا ارادي شعور بالعصبيه لانه حاسس بالخزي وحاسس بان هو اقل من غيره فبالتالي بيخرج ده بشكل آه، عصبي يعني طيب دورنا ايه بقى كأب وأم؟ لينا دور يا دكتور طبعا ده لحضراتكم الدور الأكبر كأب وأم الولاد ابني عصبي يا دكتور وهو عصبي وهو بيعمل ما انا قلت لحضرتك قبل كده ان حضرتك بتشير اليه باصبع الاتهام صباع واحد لكن خد بالك ان في ثلاث اربع صوابع بتشير لحضرتك وللام وللاسباب المحيطه بيكم يا دكتور ده هو اللي استنى بس طب لو تربى في بيت تاني مع اب وام تانيين كان هيطلع بنفس السمات لا يا دكتور طب قول لنا قول لنا ايه اللي احنا ممكن نكون بنقع فيه يعني الصراعات اللي بين حضرتك وبين الزوجه تنعكس على الطفل طفل ابنك ده مش قاعد في البيت كيان ملوش معنى لا ده كيان بيحس وبيشعر وجواه ترمومتر دقيق لقياس درجة حرارة الحب وجواه أجهزة حساسة جدا لكل الاضطرابات اللي موجودة بين الأب والأم واللي موجودة حواليه الطفل ده بيلاحظ ويراقب ويسمع ويبصر ويفهم ويشعر وبيخاف وبيقلق من كل الصراعات دي اصل الصراع بالنسبه لكم انتم فاهمينه لكن بالنسبه له ملوش اخر خيال الطفل واسع جدا خاصه من 2 ل 6 من سن 2 ل 6 فبالتالي لما بتتخانقوا هو بيتصور الموضوع لغايه النهايه بيبقى فاقد الامن وقتها فبالتالي بيعبر عن احساسه النفسي ده بالعصبيه الانفصال طبعا بغير الطلاق يعني الانفصال بين الزوجين بيدركه الولد الانفصال سواء داخل البيت ما بيتكلموش مع بعض كل واحد في اوضه عايشين تحت سقف واحد لكن كل واحد في جزيره منعزله او هم منفصلين ال- الام تغضب وتروح عند والدتها او الاب يسيب البيت يروح فين الانفصال ده برضه بيأثر على الابناء تأثير كبير جدا جدا لان هو انتم مدركين حجم الموضوع ونهايه الموضوع ممكن تبقى فين لكن هو ما يدركش ده هو متصور انه خلاص تم الانفصار وتم الطلاق وهو مش عارف بعد كده يروح فين وهو بيعبر عن ده بعصبيته زي ما قلت لحضرتك قبل كده هو صعبان عليه يجي مع الام الضعيفه ولا يجي مع الاب القوي وقت الخلافات فهو بيبقى محتار يعني ولو جه مع واحد ضد التاني برضه بيحس بالذنب لانه بيحب التاني فما تدهسوش الاولاد بينكم الطلاق خاصة لو الطلاق كان آه، بغير تسريح بغير إحسان يعني بتبقى مشكلة الحقيقة خاصة لو الأب بيهدم الأم جوه الولد ولو الأم بتهدم الأب جوه الولد وقلت لحضرتك ان الشخصيه الانسانيه بتبنى على عمودين اساسيين اب وام بيبنى الاولاد على جناحين جناحي الطائر والطفل فوق لو جناح منهم وقع ويوقع التاني بتبقى فيه مشكله ولذلك لما يبقى فيه طلاق ان كان يعني لازم نراعي تماما الاطفال خلاص تسريح باحسان وذنب الاطفال دول ايه وقلت لحضرتك قبل كده انه اي ضربه بتوجهها للاخر الطفل في النص هو اللي بيتلقفها قبل ما بتوصل للاخر يعني طيب يا دكتور شخصيتنا احنا كاباء وابناء و- وامهات يعني بتنعكس على الاولاد وممكن تؤثر فيه وممكن تخليه طفل عصبي طبعا الابناء العصبيين بينتموا لاباء عصبيين في الغالب الاب العصبي بيعلم اولاده العصبيه الام العصبيه بتعلم اولادها وبناتها لما بقول الولد يعني الولد والبنت الاباء العصبيين بيعلموا الاولاد ال- العصبيه المشكله بقى لو كان لو تقابل قدرا يعني ال- الاب عصبي والام عصبيه اعتقد هيعملوا كوكتيل عصبيه محصله وهيخلفوا كده نماذج مصغره للعصبيه تمشي على قدمين يعني كوكتيل عصبيه من الاولاد يعني خطير جدا جدا يقول لك كان في الحقيقه برضو راجل عصبي جدا اتجوز برضو واحده عصبيه جدا قدرا اتقابلوا شخصيات عصبيه اتقابلوا مع بعض والزوجه حامل وهتوضع الدكتوره جت هت وهي اثناء الولاده هتشد العيل قال لها اوعي انا طالع سيبيني انا محدش يمسكني الولد ما شاء الله طلع صاعد واعد عصبي في الاساس لانه انا قلت لك من من اثناء آه، فتره الحمل ولسه هقول لك برضو التاثير اللي بيبقى ازاي على الطفل ال- العصبي يعني طيب احيانا بيبقى في اسباب تربويه يعني احنا يا دكتور برضو آه، السبب في الموضوع ده مش مجرد شخصياتنا طريقتنا واسلوبنا في تربيه ابننا هو اللي ممكن يوصله للعصبيه والاعراض العصبيه دي كلها اه طبعا زي ايه يا دكتور زي ما بقول لحضرتك دايما ال- القسوه الزايده على الولد التعذيب الضرب النقد التوبيخ التجريح طول النهار خاصه قدام آه، زمايله او قدام اخواته يعني ماذا تنتظر حضرتك من طفل بيضرب بسلك كهرباء ماذا تنتظر حضرتك من طفل بيتكهرب ويتلسع بالنار ماذا تنتظر حضراتكم من طفل بتخلع هدومه وبيزحف في عز الشتاء على البلاط تنتظروا ايه من طفل ابوه وامه كل وقت بيسمبوا بدنه بكلام نازل عليه زي الصواريخ من قاعدة الاب والام يوجهوا الصاروخ على دماغ الولد على راس الولد ويصيبه في ام راسه صواريخ نفسية صواريخ كلامية صواريخ نقد تطلع من قاعدة الأم والأب وتقع باحتراف وإحنا محترفين في دي بالتحديد يعني إنه النقد والتوبيخ والتجريح تطلع مننا الكلام على دماغ الولد على طول طبعا ده يؤثر في نفسيته ولا شك إنه هينهار وتعبر العصبية عن هذا آه، ال- ال- العدوان فبيعمل له عدوان آه، مضاد يعني أبسط شيء انت محتاج بعد كل ده ان الطفل ما يبقاش عصبي ده ابسط شيء انه يكون عصبي دي اقل حاجه يعني اقل خدمه يعملها مع حضرتك ان الطفل يطلع لك طفل عصبي يعني ويثور داخليا ويبقى زي الزلزال وممكن الزلزال ده يوقع بعض ال- الحاجات ال- الادوار اللي فيه ال- ال- ال- بعض يعني الانتباه التركيز الطاقه النفسيه اللي بتهدم من خلال الزلزال الزلزال ده ولما الغضب يزيد عليه او لما العدوان يزيد عليه يتحول الزلزال ده لبركان لبركان بركان ده تخرج منه الحمم البركانيه على هيئه اعراض عصبيه فالاعراض العصبيه احيانا تبقى حمم بركانيه طالعه طب مين اشعل هذا البركان مين اللي حرك هذا البركان مين اللي اشعل الثوره الداخليه داخل الابن اتصور انه مش بره ده من جوه البيت لانه مش ع- هو عايش مع حضراتكم مش عايش مع حد تاني يعني احيانا ان ده الولد تدليل آه، زايد زي ما بقول دايما نشبع له كل رغباته وما نخليهوش يتحمل شيء من الصبر او الاحباط كل رغباته ملباه اولا باول حتى لما بيغلط ما فيش اي نوع من انواع العقاب على الاطلاق الولد ده انا احميه ومحدش يجي جنبه آه، خالص يعني وبالتالي لما ما يقدرش لما ما يكونش صبور ولا ما يقدرش يتحمل قدر من الاحباط ولما ترفض ليه اي رغبه يبقى ماشي معاك بابا انا عايز كذا ماما عايزه كذا اه حبيبي ثواني اجيب لك وجوه البيت 3 بالليل بابا عايز كذا آه، حبيبي اجيب لك في وقت من الاوقات حضرتك مش هتقدر حتى لو عايز تعمل كده غصب عنك مش هتقدر هتبقى فوق مستواك المادي هتبقى حاجه م- م- مش متوفره دلوقتي هتلاقي الولد مش متعود على ان هو ترفض ليه اي رغبه هيثور داخليا وهيتعصب جدا وهيبقى يعني آه، عدوان لان هو شعر بالاضطهاد هو حاسس ان حضرتك دلوقتي بتكرهه لان حضرتك دايما كنت بتلب تدلل تدليل زايد فهو شاعر دلوقتي بالاضطهاد والمشكله ان حضرتك هتحوله لشخص اناني هيبقى اناني متمركز حوالين ذاته مش متمركز حوالين الاخرين هيعيش لذاتي وللذاتي هيعيش لذاتي مش للاخرين وللذاتي هو ومش هيتحمل اي عقاب بعد كده لا في مدرسه ولا في شارع ولا في حياته كلها فاسهل شيء بالنسبه له ان هو يبقى عصبي عصبي النهارده بالتخبيط جوه البيت عصبي بكره في المدرسه بالهروب ومع وان هو يرفض الواجب عصبي بعد كده في يعني حتى لغايه لما يتجوز يبقى عصبي برضه ويسيب البيت لان هو ده الحل اللي موجود عنده هو ما تحملش مسؤوليه منه هو صغير يعني احيانا برضه نحمي اطفالنا حمايه زايده وما نخليهمش يعملوا كل حاجه واحنا الحقيقه نتبرع بالنيابه عنهم ان احنا نعمل لهم كل حاجه اوعى يا حماده يا حبيبي تعمل حاجه لا لا لا لا وانت اوعي تدخلي المطبخ اوعي تشيلي حاجه اوعي يا حبيبي تنظم سريرك ولا تنظم لا لا لا إن- بص انا هعمل لك كل حاجه واحيانا مش عايز او اقول له معذورات او مش قادر مش قادر حضراتكم تقدروا تقولوا معايا لما يكون احيانا الام غصب عنها بس برضه غلط غلط من اشفاقك على ابنك قله اشفاقك عليه لان الدنيا كلها مش هتبقى زي آه، البيت زي ما بقول لحضراتكم يا دكتور اصلا انا بحميه من الهواء الطاير بقول لحضرتك دايما بره فيه هواء طاير لا فيه زعابيب فالام احيانا تحميه حمايه زايده خاصه لو طفل وحيد او طفل جه متاخر يا دكتور بعد فتره من الزواج فاحنا مستنيينه فهنعمل له كل حاجه هيبقى سيد البيت او طفل يا دكتور يعني مريض او طفل ولد على بنات او بنت على اولاد او طفل جالنا يا دكتور وانا مش هقدر اخلف تاني او طفل جالنا يا دكتور على كبر وبالتالي احنا يعني م- م- قلقانين حاسين ان احنا مش هنكمل معاه فبالتالي لازم نديله كل حب وكل اهتمام وكل حمايه زايده لا ده احنا يا اختي بنأذيه ده احنا هنخليه طفل عصبي لان انا بقول لحضرتك ان هو بعد كده مش هيبقى عارف يعمل اي حاجه في حياته مش قادر يتعامل مع الاطفال ما عندوش فن التواصل مش قادر يتكيف مع الاخرين لانه كان جوه البيت بيئه حمايه فوق الوصف لما يطلع بره مش هيلاقي حضرتك ماشيه معاه 24 ساعه في كل مكان مش هيبقى في كل مكان ام حاميه واب حامي بهذا الشكل وبالتالي يحس ان هو عاجز عن التصرف عاجز عن عاجز عن التكيف مع الاخرين وافتقد لمهارات التوافق مع الاخرين ومهارات التواصل وبالتالي السلوك اللي هيعمله على طول العصبيه والنرفزه برضو احيانا يعني بنحرم الاولاد سواء بشكل معنوي او بشكل مادي فالولد بشكل معنوي يبقى متوتر ومتضايق جدا اشمعنى يا بابا كل الاولاد يعني باباهم ومامتهم بيحبوهم واشمعنى انا كده واحيانا لما الاب بيسافر او بيغيب كتير عن البيت واحيانا لما نحرم الولد من مصروف او من شيء مادي وبالتالي يقارن نفسه بالاولاد في المدرسه وبالتالي يحس انه قليل جدا فيتعصب على الاولاد ويضربهم ويرجع يضرب اللي موجودين برضه في البيت يعني احيانا احنا من غير ما ناخد بالنا نهمل الولد نهمل رغباته نهمل حاجاته وبالتالي اهمالنا ليه ده يخليه يبقى حاسس بانه لا شيء حاسس انه كيان صفر حاسس انه غير موجود وخاصة لو في طفل صغير ولد أخوه فيسحب البساط من تحتيه ويحسسه انه ملك غير متوج على العرش وبالتالي زي ما بقول دايما هيحارب بكل ما اوتي من قوه علشان يرجع العرش المفقود بعصبيته بنرفزته الاهمال ده هيحسسه ان هو لا انا ولا شيء لكن لازم اكون شيء لازم اوريهم انا مين بعصبيتي اه بيلفت نظرنا اه بيجذب انتباهنا اه عايز يقول لنا انه موجود في وسطينا اه يبقى اذا احنا ما نهملوش لان هو في النهايه هيجيبنا هيجيبنا فاحنا نروح له بدل ما يجيبنا يعني احيانا برضو اسلوب تربيتنا يبقى خطا في ايه ان احنا يبقى في ما يسمى بالتذبذب في المعامله وعدم الاتساق في المعامله بمعنى انه الاب بيقول حاجه والام تقول عكس الحاجه بيقولها الاب واحيانا الاب بيقول تعليمات معينه والام احيانا تخرق التعليمات دي والقانون ده لان الاب والام بمثابه قانون بالنسبه للابن بيقول الصح والغلط ولا يجوز ان حد يخرق القانون ده فبالتالي الاثنين يعني يشتغلوا ضد بعض والولد محتار في النص احيانا الاب والام يتفقوا كويس قوي جميل اسلوب رائع انكم تتفقوا على اسلوب تربوي واحد ولكن يا دكتور احنا عايشين الحقيقه في وسط بيت عيله والجد والجده الحقيقه عز الولد ولد الولد يا دكتور بقى فهو بينزل عند جدته وعند يعني جده كتير وبالتالي بيدللوه تدليل زايد انتم اللي هتبقوا وحشين لانه انتم مش هتعملوا كده وبالتالي بيلاقي كل الحب والحنان هناك وهنا بيلاقي لا في عقاب ويلاقي في قوانين وفي حزم وفي هتبقوا بالنسبه له مكروهين علشان كده لازم توحدوا اسلوب المعامله بين الاب والام وبين الجد والجده كلكم تقعدوا مع بعض الولد في الاخر في الاخر هيبقى محتار طب ما ترسوا على بر انتم عصبتوني قولوا لي على حاجه واحده امشي عليها ده انتم بتقولوا على حاجه وتنقضوها فانا مش عارف اسمع كلام مين مش سامع كلام حد خالص بقى لما تتفقوا ولو ما اتفقتوش خليني انا كده براحتي وفرصه يعني احيانا برضو اسلوبنا يبقى فيه شيء من التسلط والسيطره والقهر على الولد قائمه ممنوعات لا تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا واحيانا نتدخل في شؤونه فيحس انه مخنوق ويعبر لك عن ده حتى لو كان طفل او كان آه كبير يعني ما نديلوش اي حريه في اختيار لبسه في اختيار لعبته في اختيار كذا في اختيار كذا فحس انه في امهات كده وفي اباء كده هم حاطين نفسهم مكان الولد ومش مخلين الولد يختار اي حاجه ومش مدينه اي قدر من الحريه انه يعمل اي حاجه في اي حاجه تمام حتى لون شنطته حتى كذا احنا اللي نختار لك كل حاجه انت يا حبيبي ما تعرفش انت ما تفهمش وطبعا الطفل اذكى مما نتصور فهم كل حاجه يعني احيانا من غير ما الاب والام ياخدوا بالهم يفرقوا بين الولد والبنت بين الولد والبنت اصل الولد احسن من البنت والولد ما عرفش كذا طبعا ده كلام غلط وشرعا غلط تمام واحيانا يفرق ما بين ولد شكله يعني وسيم والتاني اقل واحيانا يقول قدام الاولاد ده انت غبي لكن اخوك ذكي جدا واحيانا نفرق بينهم ده انت كسلان بس اخوك نشيط جدا كل المقارنات السلبيه اللي بتحطم اولادنا دي بتخلي الطفل اللي هو بيقارن مقارنه سلبيه اللي وقع عليه العدوان والاضطهاد هنا لازم يكون عصبي ولازم يضرب اخوه يقتص منه انت اللي دايما محبوب وانت اللي دايما متقبل وسايبني انا ورا لا ده انا لازم دلوقتي اتخلص يعني احاول بقدر المستطاع يعني افرغ فيك العدوان اللي جاي عليا فانا هنقل العدوان ده ليك يعني عايز تعرف عايزه تعرفي حضرتك ابنك شايفك ازاي عايزين تعرفوا اولادكم شايفينكم ازاي اقول لكم على طريقتين وطلعوا اجنده برنامج فن التربيه بقى ما احنا اتفقنا لازم يكون في اجنده علشان آه، نقدر ندون ال- الحاجات دي قيدوا العلم بالكتابه عايز تعرف حضرتك وعايزين تعرفوا اولادكم شايفينكم ازاي اصله احيانا المشكله ان انا متصور ان ابني شايفني زي ما انا شايف انا شايف انه بيحبني من قالك المهم ادراكه هو المهم هو شايف ايه مش المهم انت شايف ايه وعلشان تعرف عايز حضرتك تجيب كده تحاول صوره فيها اب وام و- وعدد افراد اسرتك يعني ولد وبنت ولدين تجيب اب وام ان شاء الله حتى تقطعهم وتمنتجهم كده وتقول للولد انا عايزك يا حبيبي دلوقتي تحاول تحكي لي قصه عن الصوره دي وبعد ما يخلص هتساله ايه رايك في الراجل ده ايه رايك في الست دي ها ايه رايك فيهم وبعدين هو الولد ده بيفكر في ايه والولد ده راضي عن معاملة والده ووالدته ليه ولا مش راضي طب مشاعره ايه حزينة ولا يعني هو حزين ولا سعيد مبسوط ولا مش مبسوط معاهم الولد هيتوحد ويتقمص هنا بقى شخصية الولد الصغير وفي نفس الوقت هيسقط مشاعره وانفعالاته بشكل غير مباشر مش هخاف دلوقتي خلاص ده بيتكلم عن صورة مش عنكم خلاص وبالتالي هيشوف الأب هنا هو الأب بتاعه وهيشوف الأم هنا هي أمه وهيشوف البنت دي أخته وهيشوف نفسه في صورة وبالتالي هيعبر عن كل اللي جواه بمنتهى البساطة وهيكتب كل الكلام ده وعلى حضرتك إنك أنت تقرا الكلام ده كويس الكلام ده كويس قوي تذاكره كويس قوي تفهم المشاعر دي كويسة قوي وتتعامل معاها بشيء من يعني الفهم والإحساس ال- العميق يعني أقول لحضرتك على طريقة تانية طيب المرة دي هقول لحضرتك هات قلم رصاص وألوان وهات ورقة وتعالى يا حبيبي نلعب يلا يا حبيبتي نلعب وبعدين قول للولد أنا عايزك ترسم دلوقتي أسرتنا يلا ارسمني أنا وماما وأختك ارسمنا كلنا يلا دلوقتي أو لو ثلاثة ارسم نفسك معانا أنا وماما بقى. وشوف الولد هيرسم إيه وما تهربش حاول تشوف نفسك محطوط فين منزوي على جنب في الصورة ولا انت رسمك عملاق طب الام راسمها شكلها ايه طب هو شايف نفسه مكتئب وواخد جنب ولا شايف آه، الاخت هي المسيطرة ولا يعني في تحليل شخصية عن طريق الرسم على الأقل خالص حضرتك هتفهم فهم يعني مبدئي الرسم هنا هيقول لك آه، إيه يعني طيب انا محتاجين بقى يعني محتاج مع حضراتكم دلوقتي ن- ن- نتعمق شويه كده ونشوف بقى الاسباب النفسيه اللي ممكن تخلي ابننا آه، عصبي يعني الام عايز اقول لك من آه، في اختيار شريك الحياه يعني من ضمن السمات ما بقاش عصبي وما تبقاش عصبيه وبعدين اثناء الحمل الولد بيتاثر بحوالي 6 مليون انفعال وقلنا قبل كده بيرى ويسمع ويبصر وكل حاجه الطفل هو جوه بتوصل له كل رسائل الحب ونبضات القلب عن طريق السائل الامينوسي فبالتالي الولد هنا شاعر بكل عصبيه الام فبتوصل للولد علشان كده بقول للرجاله دايما لو مش عايز ابنك يطلع عصبي حافظ على زوجتك ما تبقاش عصبي عليها علشان هي ما تتعصبش وانعكس ده على ابنك ويطلع لك ابن عصبي فمن اول الحمل محتاجين ان احنا ناخد بالنا وفي نفس الوقت احيانا الطفل يبقى عصبي لانه زي ما قلت قبل كده الام احتمال ما يبقاش عندها رغبه قويه في انجاب الولد ده اصل يا دكتور جه ما اعرفش وانا ما كنتش عايزه اصل انا كنت عايز اجل شويه اصل احنا ما كناش متفقين اصله انا ما كنتش حاسه ان انا هستمر فهيربطني اصل وبالتالي محتاج حضرتك تتعمقي وتبصي جواكي هل انت بجد كنت مستنيه ابنك هتقولي اه طبعا يا دكتور انا عارف انه 90% 95% بالفعل كده لكن في نسبه 5% الحقيقه لا شعوريا كانت لا ترغب في انجاب هذا الولد وبالتالي لم تتهيأ سيكولوجيا ونفسيا لاستقبال الولد وهو كان حاسس بكده وشاعر بالرفض والنبذ وبالتالي هو دلوقتي سلوك العصبيه هو اللي بيرفضك دلوقتي بيقول لك زي ما انت ما كنتش عايزاني انا كمان مش عايزك الاطفال زي ما بقول لحضراتكم عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره حراره الحب والكره بيشعروا تماما ما بيفهمكش من كلامك لكن بيفهمك من اللي جواك من احاسيسك الاطفال اذكى مما آه، نتصور يعني الرضاعه الرضاعه زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا انها كمان تكون آه، مشبعه جدا وانها تكون سنتين لان انا بقول لحضرتك ان الولد في المرحله دي بيبقى اعلى مرحله من مراحل النمو الجسمي فبالتالي ان الام تشيله بهذا الشكل هو هيحس بحاله من الهدوء وحاله من الاستمتاع وكانه بيستدعي ايام زمن الرحم الجميل البيئه الربانيه الجميله اللي كان محاط فيها بكل الامن وكان بيوصل له كل الغذاء عن طريق المشيمه وكان حاسس ان هو مرتاح جدا فلما الام تشيله بهذا الشكل فيجي قلبه على قلب الام يحس بذلك النغم الاصيل قلب الام اللي كان بيسمعه ايام زي يعني الرحم الجميل فيهدأ انا محتاج بقى الفطام يعني ال ال بعد سنتين يا ريت الرضاعه توصل لغايه آه، سنتين وما نستعجلش بقدر المستطاع ناخد بالنا من المساله دي مش علشان بس اللبن زي ما بقول دايما لبن الام اللي فيه كل المواصفات الغذائيه الجيده للطفل ولكن علشان الحب علشان رسائل الحب اللي بتوصل ليه الطفل خلال ال- آه، السنه دي يعني برضو احيانا الفطام المفاجئ للطفل بغير ت- تدريج يعني للفطام بشكل مفاجئ الطفل يحس ان هو يعني طفل ده بيعاقب بيعاقب بده هو حضرتك بتفطمه بشكل طبيعي لكن هو يقع عليه ده وكانه عقاب وكانه نبذ خاصه بعض الامهات الحقيقه تخطا وتقول لك لا يا دكتور انا اصلا هفطمه وبعدين انا هوديه عند ماما لغايه لما تعدي مرحله كذا كمان كمان يعني بتحرمي من حاجتين في نفس الوقت يعني كمان من الرضاعة ومن الوجود النفسي حتى مع حضرتك لا ده كده يستشعر نبذ وقهر و- وإبعاد وإقصاء وحس إن هو فعلا يعني طفل غير مرغوب فيه وغير متقبل وبالتالي لازم تزيد عصبيته فمحتاجين ناخد بالنا من المسألة دي أي طفل ما يحسش إنه في جو آه، آه، يسود الحب والدفء العاطفي وإنه غير محبوب برضه لازم يعبر عن ده آه، بعصبيته أي طفل يحس إن هو آه، مش في مركز الاهتمام هيحس بعصبيته خاصة لما بقول لحضرتك بيجي له طفل فب- جديد فبيحس بالغيرة ويحس ان هو راح من مركز الاهتمام لجانب يعني هامش الاهتمام بقى بعيد خالص يعني مش في بؤرة الاهتمام وبالتالي لازم يبقى عصبي ويعبر عن ده فمحتاجين ناخد بالنا ان الامهات توفق بقدر المستطاع ما بين ال- الطفلين يعني. المشكلة الأساسية ان الطفل بيفهم دي مش مشكلة المشكلة فينا بقى احنا كآباء وأمهات احنا حاسين انه ما بيفهمش وبالتالي آه، ننقده ونلومه ونعلق يفطة ولد عصبي واحيانا توصل ببعض الاباء والامهات انه انت مجنون فالولد ياخد فكره عن نفسه وحشه جدا وبالتالي يتعامل وفقا للرؤيه اللي هو شافها انتم اصله صادقين اصله انت اب وام فانتم اللي هتبقوا شعرين بالوقت ومعقول انتم اب وام اكتر حد هتحبوني هتغلطوا فيا لسان حال الطفل بيقول كده انتم اكيد شايفين يعني فلما حد يقول لي من بره اه هو ما جابش جديد عصبي ومجنون زي ما قال لي بالظبط بابا وماما كان عندهم حق هم ما بيغلطوش خالص يعني فيعني عايزين واحنا بنتعامل مع الاطفال نفكر ماذا لا نقول اكتر من ماذا نقول وناخد بالنا من كل كلمه لان ليها وقع نفسي خطير جدا في نفس ال- الطفل يعني احيانا لما بنقول للطفل انت عصبي وغبي يحس ان هو نفسه مصدر ازعاج للاسره فيحس بالذنب وبالتالي يحس بالتوتر و- وتصل تصل اليه رساله كده مؤدها انه انا غير مرغوب فيا في الاسره دي وبالتالي يعني آه، يعني لو عايز اسيب لهم البيت بقى اسيب البيت لان انا كان آم، غير مرغوب فيا وانا حاسس ان كل لحظه بيعبروا لي عن ان انا طفل غير مرغوب فيه يعني احيانا آه، ناخد بالنا في علاقه الاولاد في ولد بيبقى ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا واكل اكل اخوه يعني فبيبقى احيانا يعني آه، بيستأسد على اخوه فبيضربه وبعدين الطفل الصغير الغلبان المسكين يتعصب جدا ونروح نضرب ال- يعني اللي هو اتضرب نروح نضرب اللي هو المظلوم يعني فمحتاج حضرتك تاخد بالك من المساله دي كويس قوي لانه في طفل بيبقى كمان ذكي وطفل ربنا ما ادالوش قدر من الذكاء زي اخوه وبالتالي الطفل الذكي بيكيد الطفل اللي هو ما عندوش درجه يعني عاليه من الذكاء آه، بشكل ذكي هو مجرد انه يبص له نظره ازدراء واحتقار وسخريه فالطفل التاني الغلبان يتعصب ويروح يضربه فتيجي حضرتك انت ما شفتش غير ان هو ده اعتدى على ده فتروح تضرب ده يبقى هو خد العقاب مرتين فانت لازم تاخد بالك من المساله اللي دايره بين الاولاد وتبقى فاهم مستوى ذكاء ابنك ده ومستوى ذكاء ابنك ده تبقى فاهم آه، يعني ايه الموضوع وتسمع كويس جدا انت متعصب ومستعجل وحضرتك قلقانه وعصبيه فبتضربي على طول لا انا محتاج حضرتك لازم تسمعي كويس وتفهمي كويس آه، الطفل خاصه نحن احيانا الاب والام بيكبتوا مشاعر الطفل ما بيعرفش يعبر عن نفسه ما بيعبرش عن افكاره ولا يعبر عن مشاعره ولا رغباته ولا حاجاته ولا احيانا حتى نسيب له فرصه يعيط ويعبر عن الامه لا اسكت اخرس ما تتكلمش وبالتالي الولد عارف يشتغل فايبريشن يعني هيعمل ايه بيبقى- هيبقى عصبي جسمه هو اللي هيشتغل نيابه عن عن لسانه يعني احيانا زي ما بقول لحضرتك يعني نسخر من طفل ونستهزئ آه، بيه خاصة لو في مشكلة في يعني في الشكل او في حاجه في الجسم عنده او طفل يعني آه، على قدر ض- يعني قليل من الذكاء فاحنا دايما نسخر من المساله دي طب ما هو غصب عنه هو يعني مش اللي عمل نفسه وبالتالي محتاجين نحس بيه بالتالي واحد واقع انا محتاج ادوس عليه ولا اطبطب عليه واقومه فمحتاجين ناخد بالنا برضو علشان ما تقوليش في النهايه الولد آه، عصبي يعني في طفلين نمطين برضو للقدرات العقليه الطفل ضعيف العقل زي الطفل العبقري الاثنين بنسميهم اطفال مشكلين طفل ضعيف العقل بيبقى وسط اخواته او وسط زمايله مش قادر يحصل تحصيل علمي او مش قادر يستوعب وينتبه للاوامر وبالتالي بيعاقب وهو لانه مش قادر فبيحبط ولانه بيحبط فبالتالي لازم بيحس بالعجز ويحس انه بالفشل وقليل فبالتالي لازم يتعصب ولازم يعبر عن نفسه بشكل او باخر يعني الطفل الثاني بقى العكس الطفل العبقري هو طفل آه، في الفصل وبعدين ال- المدرسة بتعيد كل يوم فهو حاسس بحالة من الملل أو الأم ما بتغيرش وبتكلمه بأسلوب آه، مش طفل عبقري أو مش طفل ذكي ومش قادرة تتوافق معاه آه، فبيحس بحالة من الملل وبالتالي حالة الملل دي علشان يوديها لازم يبقى برضه طفل عصبي وبيعمل حركات لا إرادية أحيانا يعني وأحيانا الطفل العبقري ده يسأل أسئلة كتيرة جدا فنقول له أنت إيه وأحيانا لما بيعمل حركات بقى فوق العادة وغير مألوفة بالنسبة لنا يبقى طفل آه، مش طبيعي وبالتالي نقول له انت مش طبيعي انت انت طفل آه، مش عايز اقول عبيط مجنون الحاجات اللي اللي بتتقال يعني لانه فكر بشكل مختلف لانه فكر بشكل غير تقليدي وغير كلاسيكي انه فكر غيرنا واحيانا الاب يقول لك انا عايزه يطلع زيي بالظبط ما لو طلع زيك مش مش هيبقى في تطور انا ما اعرفش انت ايه بصراحه يعني يا ريتك تتمنى انه ما يطلعش آه، خد بالك من المساله دي يقول لك انا عايز اربي الولد زي ما اتربيت طب انت ضامن ان تربيتك كانت مثاليه يعني خد بالك برضو من ال- المساله دي ولازم يعني مهم جدا يا اخوانا انه احنا يعني اتصور انه في كل الدول المتقدمه لازم يكون في اختبار ذكاء للطفل علشان نعرف مستوى ذكائه هل هو طفل ضعيف ونعرف نتعامل معاه وهل المشكلات النفسيه والسلوكيه دي لانه فعلا طفل ضعيف فنبقى فاهمين سبب من القدرات العقلية ولا دي مشكلة نفسية ولا مشكلة تربوية ولا مشكلة في المدرسة طب هو تحصيله قليل لأن هو طفل ضعيف عقل ولا لأنه في مشكلة مع الآخرين مشكلة نفسية ولا مرتبطة بضعف عقله الطفل برضو العبقري هل هو طفل غ- فوق العادة فمحتاج تعامل خاص محتاج تكتشف باقي مواهبه و- و- وتوظف مواهبه وإبداعه و- وقدراته ال- ال- الكبيرة دي في اتجاه إيجابي ده احنا احيانا نحطم الاطفال دول فتصور ان كل طفل محتاج اختبار ذكاء علشان نعرف نتعامل مع طفلنا اذا عرفت استطعت اذا عرفت القدرات العقليه للطفل استطعت تقدر توظفه بشكل ايجابي خاصه انه بيعرفك كمان حتى الولد قدام يدخل ادبي ولا علمي وبعدين يدخل علم علوم ولا علم رياضه في ذكاء كمي وفي ذكاء لفظي وفي ذكاء مجرد بصري وفي ذاكره قصيره مدى علشان تشوف الولد احيانا بينسى ليه وب... يعني الذاكره قصيره المدى ما بتستوعبش المعلومات ما بتدخلش فما بتروحش الذاكره طويله المدى فتشتكي وتقول الولد بيسرح وبينسى يعني من الحاجات اللي بتسبب العصبيه لدى اولادنا واحنا السبب سايبينهم قدام افلام الاكشن سايبينهم قدام الكرتون العنيف ما بناخدش بالنا الاولاد بيتفرجوا على ايه وبالتالي تحس ان الولد هنا عصبي جدا والاولاد عاملين ساحه حرب طب ما بيقلدوا الفيلم اللي شافوه ما الولد حاسس ان هو البطل والولد القوي بيستأسد على الولد الصغير والصغير عايز ينتقم بيحس ان هو بقى ممكن يعمل حركه يعني في الولد الكبير فيا ريت ناخد بالنا كويس جدا لانه كل ده بيؤثر على الاولاد حتى لما الطفل بيبقى نايم وتلاقيه بيدوس على آه، اسنانه وتلاقيه بيتكلم وهو كل دي حركات ولازمات عصبيه لان هو جواه ثوره غير عاديه فالبركان ده بقول لحضرتك بيطلع الحمم البركانيه وهو صاحي وهو نايم كل دي لازمات عصبيه محتاجين ان احنا ناخد بالنا احيانا نشعر الطفل بالعجز او هو يبقى شاعر كده بالعجز شاعر انه ثقته بنفسه ضعيفه شاعر انه فاشل شاعر انه قليل وبالتالي العصبيه بتاعته هنا علشان احقق ذاتي وعلشان احاول بقدر المستطاع اوجد لنفسي مكان في العالم اللي حواليا ده في عالم الاطفال اللي مليان ده في ال- البيت يعني برضو من المشكلات اللي ممكن تسبب لابننا لاولادنا ال- العصبيه انه الطفل يفقد شخص عز- عزيز عليه اب ام عم خال جد جده المهم انه كان في شخص مرتبط بيه وتوفي او شخص كان مرتبط بيه وسافر هو فقد شخص عزيز عليه هيقعد فتره كده اضطراب ض- يعني فيها كده اضطراب ضغوط مع بعض الصدمه وهيبقى الحقيقه عصبي لفتره آه، معينه علينا ان احنا نتفهم مشاعره ونتفهم احتياجه احيانا الطفل برضه مش يفقد شخص لكن يفقد شيء عزيز عليه لعبه تتكسر حاجه تضيع منه برضه يبقى متوتر ويبقى عصبي آه، تماما لعبته هي عربيتك على فكره يعني لم- لعبته لما تتكسر تخيل حط نفسك مكانه وكان عربيتك انت اللي اتكسرت وشوف قد ايه هتبقى متضايق ومنفعل وعصبي وبرضه الطفل هيبقى قد ايه هو برضه منفعل آه، ومتضايق يعني برضه من ضمن الاسباب اللي ممكن توصل اطفالنا للعصبيه واحتمال ما بناش واخدين بالنا يعني انه لما نغير السكن احنا فرحانين ولكن الطفل غير السكن هو مرتبط بالاماكن واللعبه بتاعته كان بيمشيها في المكان ده وكان بيلعب مع الام في المكان ده وارتبط بالمكان ده وحس بالامن في المكان ده فلما نيجي نغير السكن مش قادر يتوافق مع المكان الجديد فيتعصب او احيانا يغير المدرسه فهو واخد على زملاء وعلى اولاد وعلى مدرسين وعلى مكان وعلى باص بيوديه على اسلوب حياه بيتغير تماما بالنسبه للولد احنا اه بنغير لمكان احسن او أو الى اخره واحيانا ممكن يكون لمكان اقل المهم انه التغير ده في السكن او في المدرسه بيعصب الولد تماما يعني احيانا من غير ما ناخد بالنا ربما يكون الولد وده واحد في ال- معرفش درجته قد ايه لكن بتيجي الحالات دي العاده النفسيه ان الولد عصبي وبصينا على كل الاسباب الحقيقه لغايه دلوقتي مش قادرين نتوصل لسبب عصبيته ونلاقي ان هو كان معتدى عليه بدنيا او جنسيا داخل المدرسه وبالتالي هو حاسس بحاله من الذله وحاسس بحاله من الضعف وبالتالي بيبقى عصبي ومش قادر يقول لاي حد اي حاجه محتاج برضو الاباء والامهات ياخدوا بالهم من المساله دي كويس جدا احيانا ال- الطفل وده من اخطر الحقيقه اسباب عصبيه الاولاد انه بيقلد الاب والام زي ما بقول لحضرتك يعني وكنت دايما بقول لحضرتك يعني انه التاثير والتاثر التواصل بيتم بنسبه 93% تواصل غير لفظي 55% تواصل بصري هو شايف حالة حضرتك وانت م- في حالة عصبية وتشنج وبعدين شايف حالة الأم كمان وهي في حالة عصبية وتشنج وبالتالي الصورة دي انطبعت جوه ذهنه وبالتالي هو أخذ لقطة للأب وللأم واستدخلها بهذا الشكل وبالتالي أنا لازم أكون زي دول زي الأب والأم آه، دول يعني طيب الجدة بقى يعني يعني ال- ال- بتقول إيه فكروا كده وأحيانا الأم تقول إيه والكلام ده بيتقال مع أولادنا فكروا كده أحيانا ممكن الأم الزوجة تساعد الولد إنه يبقى عصبي إزاي والجدة تساعد الولد إنه يبقى عصبي إزاي في التقليد فكروا ممكن يبقى إزاي نص دقيقة بمنتهى البساطة تلاقي الجدة آه، الولد يتعصب فتضحك جدا وتدعم السلوك طبعا عند الولد دي جدتي اللي بتحبني الحقيقة يعني مستمتعة جدا بيا كده وبعدين تقول للأب والأم سبحان الله تخيل تقول للأب وتقول للأم زي أبوه لما كان صغير بالظبط عصبي زي أبوه فالولد ما شاء الله عصبي وبعدين الأم تيجي تقول أم الولد تقول اه ده ده, ده انت طالع لابوك بالظبط نفس العصبية فالولد ما شاء الله يا العصبية دي حاجة حلوة أبويا أصلا ما يعملش حاجة غلط ولا أمي تعمل حاجة غلط فبالتالي انا طالع عصبي يعني انا كبرت يعني انا دلوقتي يعني آه، مش صغير وبالتالي آه، يعني في التقليد كان الشاعر الحقيقه عبر افضل تعبير عن تقليد الاولاد للاباء وافضل برضه تعبير عن ان الاباء قدوه لاولادهم في كل سلوكياتهم وبالتالي الاولاد بيقلدوا ده الحقيقه الشاعر بيقول ايه في تقليد الابناء للاباء وان الاباء قدوه بيقول مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه قال على ما تختالون قالوا سبقت بي ونحن مخلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فاحنا ناخد بالنا لأن احنا الأصل والولد الصورة زي ما هتكونوا هيكون فناخد بالنا مننا قبل ما ناخد بالنا من أولاد طيب عايزين دلوقتي بقى نوصل لعلاج العصبية عند الأطفال ممكن نعالج الأولاد إزاي؟ لاحظوا إن أنا كنت قلت في الأسباب إنه في أسباب عضوية وفي أسباب أسرية وفي أسباب خاصة بالوالدين والجد والجدة والمحيطين بالطفل وفي أسباب تربوية خاصة بأسلوب التربية اللي بنربي الطفل بيه وفي أسباب نفسية إذن العلاج لازم يكون بهذا الشكل لازم نكون نظرتنا شمولية للأشياء لأن مشكلتنا أحيانا تكون نظرتنا بسيطة جدا وسطحية جدا لا أنا عايز نظرة حضرتك تكون متعمقة تكون شاملة تكون بصة لكل الموضوع من جميع آه، جوانبه يعني محتاجين ان احنا نشوف الولد هو بيتعصب ليه نبص ناخد بالنا اولا يعني من النواحي ال- العضويه هل فعلا آه، الولد ما بياكلش وفقد الشهيه وخاسس وعنده فقر دم والولد يعني عنده نقص حديد وفي نفس الوقت آه، ن- نشوف لما يبقى اتعصب مبدئيا كده عند دكتور غدد نشوف هل الغده الدرقيه فعلا في افراز زياده وفي نشاط ليها ولا الامور آه، ماشيه ازاي محتاج برضو يعني حاجات بسيطه كده عضويه ان احنا الاولاد عدم الانتظام على الفطار ده كان احد اساتذتنا يقول لك ده انتحار بطيء يبقى انا محتاج الولد لو مش هيفطر ياخد السندوتشات معاه للمدرسه ونتاكد ان هو كلها ويشرب كوبايه لبن الصبح ما يقول لك لا انا بابا ما- يعني مش بحب ده لا يا ماما حاول بقدر بقدر المستطاع انك انت تخلي يعني اه تغيره اه تحط عليه اي حاجه نسكافيه او ما شابه يعني بحيث انه ما يبقاش اه يعني تحاول تنوع للولد يعني لان الاطفال سريع الملل تمام محتاج معلقه عسل نحل على ريق النوم للولد يوميا مفيده للنشاط مفيده للذاكره مفيده للمناعه مفيده للهدوء مفيده لقله العصبيه مفيده في شفاء للناس مفيده لحاجات كثيره جدا الحقيقه يعني ومن ضمن ال- العلماء بالنسبه لعصبيه الكبار وعصبيه الاطفال اكتشفوا انه اللي يشرب كوب ماء على ريق النوم حتى في علاج بالميه النهارده كوبايه ميه على ريق النوم يوميا برضه هتساعده على الهدوء والاسترخاء يعني طيب يا دكتور من الناحيه الاسريه طب احنا نعمل ايه محتاجين ان حضراتكم اكيد دلوقتي وصلت لنا الرساله محتاجين نحسن بقى العلاقات الاسريه محتاجين نحسن العلاقات الزوجيه يا اخوانا احنا مش محتلين ده احنا دخ... يعني احنا في بيت ومع بعض ده احنا نقدر نعمل اي حاجه ده احنا مفيش حد مصال- مسيطر على عقلنا كزوج وزوجه تقدري حضرتك تتسامحي تقدر حضرتك تتسامح تقدروا تشيلوا كل الخلافات اللي موجوده تقدروا تتولدوا من اول وجديد تقدروا تشوفوا بعض بنظره مختلفه تقدروا تشيلوا النضاره السوداء اللي شايفين بعض بيها وتلبسوا نضاره واقعيه والله كل انسان فيه جمال لا يوصف كل انسان لو قال انا ممتاز فهو برضه الحقيقه ما اداش لنفسه حقها لان هو افضل من كده تماما لان انا بقول لك ربنا اللي خلقه وبالتالي كل انسان فيه نقاط ايجابيه نقاط سلبيه محتاج حضرتك وحضرتك تركزوا في بعض على النقاط الايجابيه وشويه تتغاضوا على الصفات السلبيه ما انت فيك صفه سلبيه وفيها صفه سلبيه فبقدر المستطاع نشوف بعض بشكل كويس وتتفقوا آه على كده يعني هقول لحضراتكم وصفه سحريه في جمله كده لحل المشكلات ال- آه، الزوجيه وللسعاده الزوجيه تابعوا برنامج فن السعادة الزوجية كل يوم اثنين الساعة عشرة ونص الصبح هنكون في الشغل يا دكتور بيعاد يوم الخميس بالليل الساعة واحدة ونص ومفيش يعني آه، عذر يعني محتاجين ان احنا داخل البيت علشان ما نوصلش ابننا للعصبيه احنا نتحكم في نفسنا احنا نتحكم في عصبيتنا احنا كاب و- وام يعني الحقيقه انا سامحوني في ال- لو مقتدر هشتري الحقيقه لكل بيت فيه اب وام عصبيين ثلاجه او ديب فريزر من غير ادراج علشان نقعد فيه نص ساعه كده علشان نهدي اعصابنا اعصابك في ثلاجه علشان الاولاد علشان خاطر اولادنا سامحوني فيا ريت لو حد يقدر يعمل ده بالنيابه عني آه، يعمله يعني على فكره مش محتاج يروح للثلاجه لانه طالما عارف انه حي آه، لا مش هعملها زي ما بقول لحضرتك انت قادر على التحكم في العصبيه انت يا اختي قادره على التحكم في العصبيه عندك لان المشكله الاساسيه كل يوم في العياده النفسيه الاخت تقول لي اعمل ايه اصلا انا اللي عصبيه انت اللي عصبيه لا انت تقدري تتحكمي في عصبيتك وهنبدا يعني من النهارده بالنسبه لنا وبالنسبه للاولاد نعمل جدول كده السبت حد الاثنين الايام كل الايام كده وبعدين نشوف يعني مرات العصبيه ونشوف اتعصبنا كم مره في الخانه الثانيه كده مرات العصبيه وبعدين نشوف بقى سبب العصبيه هل كان موقف ولا كان شخص معين هو اللي تسبب في عصبيتنا ونعمل نفس الجدول للاولاد برضو كل يوم تعصب كم مره وايه المواقف اللي اتعصب فيها وايه الاسباب اللي دعته للعصبيه يمكن تلاقي حضرتك يوميا سبب العصبيه فتكتشف ده تعدل من نفسك يمكن تلاقي حضرتك يوميا سبب عصبيه الابن فتعدلي من نفسك يمكن حضرتك تلاقي ان الزوج او الزوجه تلاقي فيه اسباب معينه تلاقي فكره خاطئه تكتشفي نلاحظ ذواتنا نلاحظ نفسنا خلال اسبوع كده نسجل كده مرات العصبيه ونسجل مواقف يعني مواقف الاشخاص اللي سببوا لنا في العصبيه ونقول سبب العصبيه ده اول اسبوع علشان تاني اسبوع تقترح مع نفسك كده ممكن تعدل عصبيتك ازاي علشان ما تنعكسش على ابنك وبلاش موضوع الديب فريزر والثلاجه طيب من الناحيه التربويه مهم جدا جدا لان بقول لحضرتك اهو احنا اللي بنسبب في عصبيه اولادنا باسلوب تربيتنا ال- اساليب تربيتنا الخاطئه اتكلمت عن الاساليب التربويه الخاطئه عايزين نبعد عنها تماما عايزين بقى نتعلم فن واستراتيجيات فنون تربويه جديده واتكلمت الحقيقه في برنامج فن التربيه فيما سبق عن حلقات ان شاء الله هتنزل على موقع آه، يعني قناه الرحمه وعلى الموقع الشخصي بتاعي هتنزل كل فنون التربيه كنت كل الحلقات اللي اتكلمت فيها حاولوا آه، ترجعوا لها يعني اتعلم فن التربيه بالثواب والعقاب امتى تسيب ابنك ماديا ومعنويا وامتى تعاقب ابنك ماديا ومعنويا لان ك- قانون الكون كله مبني على الثواب وعلى ال- العقاب يعني عايزين نتعلم مع بعض فن التربيه بالحب ازاي نوصل رسائل الحب لاولادنا مش عايز الحب يبقى محبوس في الصدور عايز الولد توصل له رساله الحب عايز توصل له الرساله عبر آه، برنامج عملي دايما بقوله نظره الحب بسمه الحب لقمه الحب لمسه الحب حضن الحب هديه دل على الحب سلوك عملي بشكل عام دل على الحب لازم ابنك يحس انك انت واصل له لازم البادي لانجوج لغه الجسد بتاعتك تعبر عن الحب وبالتالي حتى لو ما اتكلمتش هم الاولاد عندهم ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب فهتوصل له المشاعر دي هتوصل له بس المهم ان انت تحس بيها جواك الاول وتفعلها وتوريها للولد وتعبر عنها برضه محتاجين نتقن فن التربيه بالحوار اولا احنا ك ك كشخص يعني بقى انا انا متمكن فن التربيه بالحوار او او يعني القدره على الحوار مع الزوجه الاول والزوجه مع الزوج نتحاور فالولد يشوف نموذج طيب للحوار مش نموذج بالحوار بالايدي وبالبوكس لا نموذج للحوار بالكلام وبالالفاظ وباللسان وبالتالي الولد ياخد النموذج الايجابي والطيب ده لكن لو مفيش اي حوار مع ال- الطفل الطفل طبعا هيعبر بجسمه مش هيعبر بلسانه لانه ما تعودش على حوار اكمل لحضراتكم علاج العصبيه لدى الاطفال ولكن بعد الفصل
سنعود بإذن الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في مواصلة برنامج فن التربية وحلقة عصبية الأطفال أسبابها وعلاجها حابب أتكلم مع حضراتكم في علاج ال- العصبية وبقول لحضراتكم إن إحنا لازم نتقن فن التربية بالحوار علشان نقدر نتحاور مع الطفل ونعلمه إزاي نتكلم مع بعض باللسان مش بالأيدي وبالتالي الطفل بعد كده يقدر يعبر بلسانه مش باللازمات العصبيه وبجسمه الحركات اللي بتبقى فيه ال- العصبيه في الحقيقه ثلاث قواعد ذهبيه محتاج حضراتكم يا ريت تكتبوهم وتسجلوهم لان هم مهمين جدا جدا في علاج العصبيه عند اولادنا اول قاعده ذهبيه بتقول انه لما طفلك يبقى في حاله عصبيه عايز حضرتك تتجاهله تجاهليه تجاهل الطفل وهو في حاله العصبيه تماما وما تحاولش انك انت تلبي له طلبه علشان ما يتعودش انه العصبيه دي كانت هي الطريقه والوسيله اللي من خلالها يشبع احتياجاته وبالتالي تبقى يعني دأب عنده وبالتالي تبقى هي اللي يعني الطريقه بتاعته اللي يستخدمها مع حضرتك والعصا اللي يرفعها لحضرتك لما يكون عايز حاجه ويضغط علينا بيها يبقى اول حاجه ان انا اتجاهل الطفل وهو في حاله العصبيه وممكن اشتت انتباهه لحاجه تانية يعني ممكن اشتت انتباهه لحاجه آه تانية القاعده الذهبيه الثانيه بقول لحضرتك بقدر المستطاع ما تتكلمش مع الطفل وهو بيصرخ وما تسمعوش خالص وقول له مش هبدأ أسمعك ولا أكلمك إلا لما تهدى مش هكلمك إلا لما تهدى القاعدة الذهبية الثالثة إن أنا محتاج حضرتك تتفق مع طفلك انك انت يا بص يا بابا بص يا حبيبي طالما انت بتتعصب وتعمل الحركات دي ثق تماما ان انا مش هلبي لك اي حاجه وتبقى عند كلمتك وتبقى عند وعدك عند وعدك خلاص تتفق معاه انه طالما انت بتعمل ده مش ممكن هلبي لك اي طلب تماما علشان تبقى عارف مسبقا وكان انا بعمل برمجه العقل اللاواعي عنده فهو بياخد الامر ويحتفظ بيه ويحاول يختبرنا خدوا بالكم اطفالنا اذكياء يحاول يختبرني وبعدين علاقات بابا بينسى بقى ماما بتنسى وبعدين يعمل الشيء نفسه لا انك خليك فاكر لان الطفل ذكي الحقيقه هيحاول يختبرك لا فخليك انت فاكر انك انت اتفقت معاه ان هو طالما بيعمل الحركات دي انت مش هتلبي له اي حاجه تماما انا محتاج حضراتكم نتقن فن التربيه باللعب نلعب مع اولادنا خاصه اللعب الجماعي مع اقرانه من نفس السن ويلعبوا لعبه جماعيه علشان يتعلم ان للعب قوانين انه في صح وفي غلط وفي عقاب في اللعب وفي صفارة حكم قف وكده انت غلط وكده تطلع بره وكده كارت اصفر وكده كارت احمر يتعلم انه من خلال اللعبة قوانين اللعبة الكبيرة لعبة الحياة يعرف برضو ان الحياة ليها قوانينها وليها العقاب اللي هيوقع عليك مش كل حاجة هتبقى تدليل بقى وحماية ومحدش يعني هيسألك عن اي حاجة انا محتاج من خلال اللعب حضرتك مع الولد توصل له ويوصل لك لانه اثناء اللعب بيبقى الطفل مستمتع جدا وانا بقول لحضراتكم اهو انه مفيش طفل تبقى قاعد معاه ويكذب او يسرق او يعند او يبقى عصبي او يبقى عنيف او يبقى عدواني او ي... طالما بتلعب معاه كل ال... الرسائل المشكلات النفسيه السلوكيه علشان يجيبك لكن اوريدي انت معاه فبالتالي مش محتاج ان هو يعني آه يجيبك يعني طبعا خد بالك انه اللعبه الجماعيه كمان تعلموا حاجات جميلة جدا تعلموا روح الفريق تعلموا التمركز حوالين الكل مش التمركز حوالين الذات تمام وفي نفس الوقت بتعلموا لغة النحن مش لغة الأنا مش أنا وفقط ومن بعد الطوفان ويبقى أناني لا ده أنا بعلمه إن الكل في واحد كلنا مع كلنا فريق كلنا تيم واحد بنلعب ضد فريق آخر وممكن أنا أروح ألعب مع الفريق الآخر وفي نفس الوقت يبقى أنا أخضع للقوانين وبالتالي هخضع لقوانين الأب والأم وقوانين الحياة بشكل عام يعني محتاج ان حضرتك لازم يكون في مكعبات خلاص مكعبات تبني بيها برج ومكعبات يبقى فيها ارقام وفيها حروف وفيها حيوانات وفيها صور كذا بحيث انه يستمتع بيها وفي نفس الوقت يبقى اللعب مع الطفل وفي نفس الوقت تحاول يعني تفرغ كل انفعالاته وكل قواها الحركيه وكل نشاطاته الحركيه الزايده من خلال اللعب ومن خلال الابداع يعمل سبليميشن اعلاء كده وتسامي للرغبه بدل ما يخرج العصبيه بشكل حركي خرجها بشكل ابداعي بشكل فني يعني علشان كده محتاجين نركز مع الاولاد على الالعاب الحركيه مش الالعاب اللي هي واحنا قاعدين الطفل العصبي بالذات العب معاه لعبه قدم امام قدم انا عايز حضرتك يبقى على خط مستقيم ولو خط البلاط مثلا او اي خط او خيط تحطه له ويمشي قدم امام قدم رجل قدام رجل رجل قدام رجل من الباب للشباك او مسافه مثلا 3 5 متر زي ما يكون رايح جاي خمس مرات في اليوم وكل يوم نعمل اللعبه دي مع بعض بحيث ان انا اعلمه انه تمشي واحده واحده والحياه مش هناخدها يعني في الانفعال والعصبيه دي لا ده احنا ممكن نمشي خطوه خطوه زي ما احنا ماشيين نمشي برضو على مستوى الانفعال بهذا الشكل يعني ندربه يقف على رجل واحده ندربه يقف على رجل واحده لفتره وبعدين نخليه يعمل خمس محاولات وبعدين امسك له stop watch كده او ساعه وشوف هو او عد عد واحد اثنين ثلاثه وهو واقف على رجله اليمين او الشمال مش هتفرق لفتره معينه بحيث انه يتعلم الثبات الحركي ويتعلم الثبات الانفعالي وما يبقاش عصبي فدي برضو تدريب هي يعلمه يعني لعبه جميله جدا لعبه التعبير عن المشاعر دي لعبه برضو لعبه التعبير عن المشاعر اقعدوا كلكم في ساعه صفا كده بعد ما اكلنا الاسره كلها الاب والام والاولاد وبعدين تعالوا نلعب يا اولاد لعبه جميله جدا اولها بيقول انا اللي مضايقني هو كذا كل واحد يقول خمس حاجات وتعالوا نفكر لمده خمس دقائق وتعالوا نكتبها في ورقه وتعالوا نقولها اللي محرج يقول يكتب في ورقه انا اللي مضايقني كذا انا متضايق علشان كذا انا نفسي يتحقق لي كذا خلاص هتقدر لعبه التعبير عن المشاعر هتتفهم مشاعر ابنك وفرصه ان الولد يعبر عن مشاعره من خلال لعبه جميله جدا يعني اعمل لعبه كده يعني انا بسميها لعبه اعاده المشهد بالبطيء يعني يعني هو متعصب ومتنرفز ومتضايق وبيعمل حركات حاول بقدر المستطاع انه نلعب لعبه معينه تعالى خليه يعمل حركه معينه ويعيدها بالبطيء زي الجون كده لما بيتعاد بالبطيء زي المشهد لما بيتعاد بالبطيء انا عايز الولد يتعلم ان هو يعيد المشهد بالبطء علشان يتعلم التحكم في ذاته والثبات الحركي والثبات الانفعالي برضه محتاج حضرتك تتقن وحضرتك بالذات الام تتقني فن التربيه بالقصه محتاج حضرتك للولد العصبي حكي له قصتين قصة الولد هادي ويكون اسم بطل القصة فيها قريب من اسم ابنك أو اسم بنتك ويكون نفس السن تقريبا ونفس السمات ونفس الخصائص ونفس البيئة اللي انتم عايشين فيها بلاش نحكي قصص خيالية وكانوا في فيلا وراحوا البسين واحنا عايشين في اوضه وص... يعني خلينا واقعيين علشان ما دماغ الولد ما تشردش بعيد يعني بقدر المستطاع القصه تكون خياليه واقعيه واقعيه نسقطها على البيئه اللي احنا فيها علشان الولد يتقمص شخصيه الولد ده والولد الهادئ ده هنقول صفات جميله جدا عبر القصه هنوصل القيم للولد من خلالها يعني وقصه الولد تاني عصبي ووحش اختار اسم يكون بعيد تماما اختار اسم غريب عشان ما يقابلوش في المدرسة فيحس ان هو ده الطفل العصبي ولان القصة هتفضل جواه يعني وهتبص قيم جواه فبالتالي هيكره الولد من اول لحظة يعني يبقى قصة هنا وقصة هنا ولازم تسأل الولد بعد نهاية القصة برضو ايه اللي انت فهمته من القصة ايه رأيك في بطل القصة الاولاني وبطل القصة الثاني تحب انك انت تكون مكان الاولاني ولا الثاني ليه فتسيب الولد يعني يراجع الافكار اللي حضرتك غرستها فيه يعني محتاجين نعلم أولادنا يعني فن التربية بالفن فن التربية بالفن نعلمه بعض الفنون كده يتعلم الرسم بشكل كويس الشعر الإنشاد التمثيل المحترم يعني كل دي فنون الحقيقة وفنون تانية جميلة جدا يعني اللعب بصلصال والرسم على الزجاج وكذا وكذا كل الفنون دي زي ما بقول لحضرتك هيخرج الطاقة بس بشكل مش حركي لكن بشكل هنا واخد شكل أكثر فنية من خلال الخيال يعني طب العلاج من الناحية النفسية محتاج أن الطفل العصبي ده لازم يحقق له كل احتياجاته الأساسية واحتياجاته برضه المعنوية علشان ما يحسش بالنقص خاصة بين زمايله يعني وفي نفس الوقت يحس أنه شاعر بالأمن داخل بيئة آمنة ويشعر بالحب واتكلمت مع حضرتك في برنامج الحب يشعر بالاهتمام والتقدير في أب وأم بيقدروه وبيسمعوه وقاعدين معاه وبيلعبوا معاه وخليه زي ما قلت لك يعبر عن أحاسيسه وعن مشاعره عشان تفرغها له أول بأول أول بأول على طول يعني محتاج حضرتك تتقبله هو حتى لو طفلك ده أنت شايفه إيه تقبله كإنسان تقبله كابنك اللي أنت بتحبه اللي أنت عمرك ما هتسيبه ولا هيسيبك يعني لكن ارفض السلوكيات وتسامح مع بعض الأخطاء لأنه طفل هيتعلم من التجارب هيتعلم من, من الصح والغلط طفل هيتعلم من تجاربه دي وهيوصل للصح ودايما بقول لحضرتك أنت ما أخطأتش قبل كده تقول لي أخطأت طب في حد كان مشي من غير ما كان يعني بيقف ويقعد ويقوم ويقع و... آه طب اللي كان ناجح ده كان ناجح على طول ولا كان في لحظة فيها شيء من الفشل محتاج حضرتك تغير نظرتك وتخلي نظرتك إيجابية أنا محتاج واجب بقى لحضراتكم كأب وأم هاتوا ورقة كده ابنك العصبي ده حاول تكتب 20 ميزة من مميزاته على مستوى الشكل على مستوى الجسم على مستوى السلوكيات على مستوى القيم على مستوى المواد اللي هو شاطر فيها وعلى مستوى على مستوى حاول تكتب 20 ميزة وانت تقراها الأول علشان تشوف ابنك الأول صح فيشوفك انك انت شايفه صح فبت... لانك انت المراية يعني هتنعكس فهيشوفك هيشوف نفسه من خلالك يعني شايفه عصبي هيكون كده فغير فكرتك انت ابتداء عن ابنك اكتب ال 20 ميزه لما تحفظهم حاول تقولهم له تباعا خلال اسبوع هتلاقي هو طبيعي اتغير يعني انا محتاجك تكافئ ابنك على السلوك الهادي لما يكون هادي تكافئه معنويا وتكافئه ماديا وتحاول يعني تقول له انك انت هادي ومطيع وتقول لوالده وتقول للمحيطين بيه انه هادي اشمعنى لما ابقى عصبي نقول ولما ابقى هادي ومطيع ما نقولش عايزين نحمد ربنا على المعده وهي ما فيش اضطراب ولا لما نشعر بتعب المعده نقول نحمد ربنا في كل وقت يعني محتاجين نروح عن نفس الولد لان النفوس تمل روح عن القلوب يعني يبقى في تنزه في الحدائق العامة علشان نخرج من جو البيت المشحون بالتوتر والعصبية أحيانا ذاكر ذاكر فأنا محتاج أخرج لجو تاني محدش يقول لي ذاكر ولا هتاخدوا الكتب معاكم في الجنينة وفرصة للزوجات يخرجوا يعني الولد الصلاة فيها ترويح عن النفس وفيها اطمئنان للقلوب وفيها طبعا تفريغ للشحنات وفيها وكأننا لما بسجد بعمل يعني زي يعني تلميس أرض كده ها علشان أفرغ كل الشحنات وكل التوترات اللي موجودة جوايا وده أفضل تدريب الحقيقة أنا شخصيا بعمله عندي التدريب أفضل تدريب الحقيقة وكل الدنيا ما تعرفوش أفضل تدريب للثبات الانفعالي وللثبات الحركي الصلاة وخاصة صلاة الولد مع أبوه لما يروح المسجد في جماعة وهو واقف واقف 10 دقايق في حالة ثبات حركي وثبات انفعالي القرآن لما يبقى جوه الولد يحفظه لك ويخليه هادي خاصة الأم اللي لسه دلوقتي حامل يبقى تقرأ القرآن من دلوقتي الولد إن شاء الله هيطلع مش أغاني ويطلع متعصب لا أنا عايز تقرأ القرآن من دلوقتي فينعكس على الولد وفي النهاية ما تنسوش الدعاء لأولادكم ادعوا لأولادكم بالهداية وبالثبات ال- الانفعالي وما تنسوش الحلقة دي إن شاء الله هتلاقوها على موقع قناة الرحمة وإن شاء الله قريبا هتلاقوها برضو على موقعي الشخصي صالح عبد الكريم دوت كوم وافتكروا دايما إن أولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها وإن أولادكم أمانة وأنتم مسؤولين عن حفظ الأمانة وإن التربية علم وفن علم عايزين نعرف أصوله وقواعده واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء تربية الأبناء رسالة فليحفظ كل أنجالا جالسهم ناقشهم واسمع من كل وارقب أحوالا علمهم آداب الشورى كي يحسن كل أقوالا حفظهم قرآن المولى كي يتقن ولدك أعمالا أرشدهم للسنة يبقوا بالسنة في أعظم حالا